النهاردة بنبدأ في الحلقة رقم ثلاثة من رحلة إلى الدار الآخرة بداية التقدمة للدار الآخرة هتكون النهاردة إن شاء الله وبدءا من الحلقة القادمة إن شاء الله نبتدي نتكلم عن الطريق إلى حسن الخاتمة احنا اتكلمنا الحلقة الأولانية عن لماذا نتحدث عن الدار الآخرة مسألة مهمة جدا جدا احنا ليه بنتكلم عن الدار الآخرة في هذا الزمان بالذات وهذا الوقت بالذات الحلقة الثانية كانت عن حال السلف الصالح واستعدادهم ل- للقاء الله وللدار الآخرة وليوم القيامة الحلقة الثالثة النهاردة عن ثمرات الإيمان باليوم الآخر أكيد اليوم الآخر ليه ثمرات لما يكون عندنا إيمان وده ركن من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم والآخر باليوم الآخر احنا الثمرات اللي ممكن نجنيها من وراء الإيمان باليوم الآخر إيه هي؟ ثمان ثمرات هنذكرهم النهارده إن شاء الله وبعدين هنتكلم ان شاء الله ابتداء من الحلقه القادمه عن الطريق الى حسن الخاتمه إز- ازاي ان احنا نفوز جميعا بحسن الخاتمه اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمه قولوا امين والحلقه اللي بعدها على طول ان شاء الله هيبقى الخوف من سوء الخاتمه والحلقه اللي بعدها ان شاء الله نخش على بدايه دخول ملك الموت وبدايه السكرات وهنعمل في الوقت دوت حلقتين حلقه هنسميها رحله السعداء نتناول رحلة السعداء ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله من بداية دخول ملك الموت وانتهاء بنزول القبر والرحلة الثانية رحلة الأشقياء من بداية دخول ملك الموت أيضا إلى أن يصل إلى قبره ثم نتناول بعد ذلك حلقة كاملة عن نعيم القبر إن شاء الله وحلقة كاملة عن عذاب القبر نخرج بعدها بقى لنفخ في السور لنفخ في السور والبعث والنشور والوقوف بين يدي العزيز الغفور انا اتكلم طبعا عن الصراط وعن الميزان وعن الصحف وعن عن ان شاء الله تفاصيل يوم القيامه كامله سنذكرها ولكن قبل ذلك قبل ان نتناول موضوع آه، يوم القيامه وافراح واهوال يوم القيامه هنتناول اشراط الساعه الصغرى والكبرى بكل تفاصيلها 59 علامه من علامات الساعه الصغرى هنشرحها كلها 10 علامات من علامات الساعة الكبرى هنشرحها كلها عشان تبقى الرحلة مستوفاة كاملة ما تدورش ولا تبحث إن شاء الله عن أي نقطة عايز تسأل عنها في الدار الآخرة إلا وتجدها إن شاء الله في رحلة إلى الدار الآخرة أسأل الله عز وجل أن يجعلها جميعا أن يجعلها لنا جميعا رحلة السعداء وليست رحلة الأشقياء ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع سيد الأتقياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني بحبكم في الله تعالوا نبدأ لقاء النهاردة بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم طبعا الرحله كلها زي ما قلنا بنعطيها او بندرسها من كتاب رحله الى الدار الاخره عشان اللي عايز يتابع معانا بعد كده ابتداء من آه، الحلقه القادمه ان شاء الله كل ده ان شاء الله من ر- كتاب رحله الى الدار الاخره ثمرات الايمان باليوم الاخر اكيد انا لما يكون عندي ايمان باليوم الاخر اكيد لازم هتحصل على ثمرات اكيد الثمرات دي هتاثر عليا في دنيتي وفي ديني تعاملاتي في اخلاقي في سلوكياتي في حياتي مع زوجتي مع اولادي مع ابويا وامي مع اخواني في الشارع مع اخواني في العمل مع حياتي كلها هتتحول حياتي كلها لحياه كلها لله ممتثلا امر الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين انا بقرا الايه ديت وحضرتك بتقراها وحضرتك وكلنا بنقرا الايه ديت يبقى في تسابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون طب نخش بسرعه على الثمرات عشان الوقت ما يجريش بينا اول حاجه اول ثمره من ثمرات الايمان باليوم الاخر ايه اول ثمره اول حاجه الرغبه في فعل الطاعات اخويا وحبيبي الانسان دايما لازم يعرف ان الدنيا مزرعه للاخره عشان كده غلطان اللي بيقول ان الدنيا وحشه ان الدنيا دي ولا حاجه خد بالك الدنيا وحشه في حق اللي يكون وحش فيها وحلوه في حق اللي يكون حلو فيها خدت بالك اللي يغرس خير في الدنيا هيجني خير في الاخره واللي هيغرس شر في الدنيا هيجني الشر في الاخره فعشان كده الدنيا ص- دار صدق لمن صدقها الانسان لما يعمل خير في الدنيا هيجني الخير فالدنيا دي هي اللي بتعبد فيها ربنا هي اللي بتسجد فيها لله هي اللي بتصوم فيها لله هي اللي بتبلغ فيها دعوة الله سبحانه وتعالى هي دي الدنيا وفي نفس الوقت الدنيا لغيرك هي اللي بيشرب فيها الخمر وبيعصى ربنا هي اللي بيمشي فيها مع ال boy مع ال girlfriend واللي بتمشي فيها مع ال boyfriend هي اللي البنت بتخرج فيها متبرجة هي وهي وهي يبقى إذا الدنيا دار صدق لمن صدقها هتعيش على طاعة الله هتبقى الدنيا أجمل دنيا بالنسبة لك هتعيش على معصية الله هتبقى أسوأ دنيا بالنسبة لك ولذلك لما ربنا ذكر الحياة ذكرها بصيغة النكرة في موضعين وكل موضع منهم يختلف عن الثاني قال جل وعلا في حق المؤمنين ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة حياء ذكرها المولى عز وجل في صيغة النكرة ولكن من أجل التعظيم من شأنها خد بالك لأن قارنها بإيه؟ بكلمة طيبة طيب وحياة ذكرت فين تاني ذكرت أيضا في في ذم اليهود حينما قال جل وعلا ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة حياة هنا ذكرت نكرة من أجل التحقير والش- من شأنها إن اليهودي عايز يعيش أي حياة أيا كانت ايا كانت هذه الحياه هو يقبل اي حياه ما دام انه هيعيش وياكل ويشرب عياذا بالله يعني يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين من هذه الحياه البهيميه التي يعيشها هؤلاء بنو صهيون يبقى اذا هنا يذكر حياه ولكن من اجل التعظيم من شانها وهنا يذكر كلمه حياه من اجل ايه التصغير والتحقير من شانها إذا الدنيا مزرعة للآخرة قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إيه السبب ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الإنسان يا حبايبي مجبول على حب الأجر الإنسان طبيعته كده هات واحد قول له هشغلك عندي ومش هديك ولا ملي مش هشتغل صح كده هات واحد وقول له ذاكر طول السنة يا حبيبي وإن شاء الله ما أنتش ناجح برضه مش هيذاكر إنما لما تقول له ذاكر تنجح بس مش عايزين الكاميرا بقى غش غش يجيب مجموعه ميدن واخد بالك هتقول لي إيه؟ واخد بالك يعني آه، ما هو لسه دلوقتي ميدن بيقول لي بيقول لي النهارده اتاخرنا على الناس فالنهارده مش برنامج فضفاضه النهارده برنامج فرهده فيعني ربنا يحفظكم يا رب العالمين ف واحنا النهارده بقى براحتنا بقى الاستاذ سعيد توفيق قاعد الحلقه اللي بعديها وهناخد حلقته ان شاء الله براحتنا يعني مدير القناه وحبيبي يعني ف فسبحان الله يبقى اذا ايه يبقى اذا الدنيا الدنيا دار صدق لمن صدقها الانسان مجبول على حب الاجر انا عايز اعمل حاجه لازم يكون في اجر ولذلك كما جاء في الصحيح ان امراه رفعت صبيا صغيرا للنبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله ألي هذا حج ممكن أروح أحج ومعايا الصبي الصغير ده قال أجل ولك أجر هي ما سألتش عن الأجر هي سألت عن الحج صح كده ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السؤال وأجابها بإجابتين وهذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في كرم النبي حتى في الإجابة على السؤال النبي عليه السلام يجي له واحد يقول له يا رسول الله آه، يعني ممكن أن أتوضأ من ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته مع انه هو سؤال واحد بس جاوبه ايه باجابتين صلى الله عليه واله وسلم يبقى اذا لهذا حج قال اجل ولك الاجر ليه عشان عشان يشجعها ان تاخد ابنها لاماكن الطاعه الجميله ديت بدل ما اخد ابني للمصايف ويتفرج على النساء والاجساد الع- العاريه والصور التي تخدش حياءه او بنتي اخدها نف- لا- نفس المكان اخدهم عمره خدهم درس علم خدهم لبيوت ربنا سبحانه وتعالى قعدهم قدام التلفزيون يتفرجوا على درس علم خدت بالك هي دي المسألة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته أخويا وحبيبي الحياة قصيرة لازم نغتنمها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خد بالك عن عمره فيما أفناه دي اول حاجه تاني حاجه وعن شبابه فيما قبلها ومع ان الشباب جزء من العمر الا انك انت هتتسال عن العمر كله ثم تسال عن جزء من العمر اللي هو جزء الشباب ليه لان الشباب مظنه الفتوه والشهوه والقوه فالم- ففي الو... في الوقت ده ممكن انسان عايز بالله يحيد عن منهج الله وممكن صحته تدعوه ان هو يتجبر ويتكبر وان هو يس- يصرفها في معصيه الله سبحانه وتعالى عشان كده تتسال عن عمرك كله وترجع تاني تتسال عن مرحله الشباب يا شباب يا شباب يلي ضيعتوا أعماركم في معصية ربنا ارجعوا توبوا إلى الله وستجدون الله عز وجل توابا غفورا رحيما شكورا ودودا جل في علاه بإذن إيه لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه مش كفاية وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى ذكر الآخرة يحدو على العمل يخليك ت- تكثر من العمل الصالح و و و وليل ونهار تغتنم كل لحظة في طاعة الله سبحانه وتعالى شوف ربنا قال إيه عن الطائعين المحسنين قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليه ده كله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار الله أكبر يبقى اللي خلاهم يعملوا كل اللي اللي ذكر ده كله ان هم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار عشان كده محتاجين ان احنا ليل ونهار ما تعديش لحظه الا في طاعه ربنا سبحانه وتعالى اخويا وحبيبي اختي الفاضله عمرك هو كنزك الحقيقي عمرك هو الكنز بتاعك الكنز ده اوعى تفرط فيه خد بالك من حاجه اسال اي واحد قاعد قدامي دلوقتي عنده 60 سنه 70 سنه اساله ندمان على ايه ندمان على الفلوس اللي راحت يقول لك يا ابني الفلوس بتروح وتيجي ندمان على ال- ال- ال- المنصب بتاعك يقول لك ما كده كده الكراسي كلها ماركه تيفال يا حبيبي ما حدش بيلزق فيها كده كده هطلع المعاش يا واخد بالك يا اما هموت قبل ما اطلع المعاش امال زعلان على ايه يقول لك زعلان على عمري اللي فات لان ربنا قال عن يوم القيامه من ضمن اسماء يوم القيامه لما هنعرف طبعا اسماء يوم القيامه كتيره جدا ليه لعظم شان هذا اليوم خدت بالك انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا خدت بالك من ضمن اسماء يوم القيامه يوم الحسره قال جل في علاه وانذرهم انذرهم يا محمد صلى الله عليه واله وسلم وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون ايه اللي شغلكم عن ربنا ايه اللي شغلكم عن طاعه ربنا ايه اللي شغلكم عن السجود عن الاتباع للنبي عليه السلام الدنيا انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون دي امانه موضوعة في ايديك انت مستخلف في هذا المال كسبت كام مليون 10 مليون 2 مليار كل ده هتسلمه وتنزل قبرك بقماشة بيسموها كفن هتنزل والكفن زي ما بيقولوا في المثل ملوش جراب هتنزل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم الله أكبر كل اللي انت جمعته كل اللي عملته كله سايبه ورا ظهرك اقعد بقى جمع واعمل اللي انت عايزه في النهاية لن تخرج من الدنيا إلا بالعمل الصالح إلا بالعمل الصالح وصدق من قال أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي يبقى أول ثمرة اخويا وحبيبي واختي الفاضله اول ثمره بنجنيها من الايمان باليوم الاخر الاكثار من طاعه الله الاقبال على الله ان انا اجري ان انا بحب الاجر ان انا نفسي اخش الجنه نفسي اشرب من حوض النبي نفسي اخد كتابي بيميني نفسي اعدي على الصراط نفسي اوصل للفردوس الاعلى نفسي اكون في صحبه النبي كل ده يدفعني الى كثره مش الى العمل الصالح الى كثره العمل الصالح وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لما تعرف ان فلان حفظ 20 جزء تحفظ انت 30 جزء لما تعرف ان فلان بيصلي ركعتين قيام ليل اصلي انا 8 ركعات لما تعرف ان فلان بيصوم اثنين وخميس هصوم فوقيهم كمان الثلاث ايام في الشهر العربي لما تعرف ان فلان بيعمل بيطلب العلم انا كمان اطلب العلم لما تعرف لما تعرف يبقى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون عندك يقين في اخره في يوم هنقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى اجتهد من هنا علشان اجني الثمر هناك قلت لك في الاول الدنيا مزرعه للاخره ما تضيعش عمرك على القهاوي ما تضيعش عمرك في القيل والقال والقال ما تضيعش عمرك في القعدات الحلوه والسهرات الحمراء ما تضيعش عمرك مع الناس الفارغين اللي ما عندهمش حاجه غير سيره الناس وفلان قال وفلان عاد وفلان جاب وفلان استثمر عمرك واغتنم كل لحظه في طاعه ربنا النبي قال لك ايه صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك ح- حياتك قبل موتك الله الحق الحق الخمسة دولت قبل ما تضيع كل حاجة وتلاقي نفسك فجأة مضيع كل دوت وما حلتكش حاجة تخرج من الدنيا صفر اليدين يبقى أول ثمرة الإقبال على الله والإكثار من طاعة الله تاني ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الرهبة من الوقوع في معصية الله اكتب ورايا العناصر ديت هتنفعك في يوم من الايام انك تقعد تفتكر تفتكر ان في اخره وفي يوم هتقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هيسالك عن كل صغيره وكبيره ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى جل جلاله يبقى إذا الرهبة من الوقوع في المعاصي خوفا من العقوبة ولذلك أنا عايزك عايز أي واحد واقع في معصية عايز أي واحد واقع في كبيرة أو صغيرة عايزه يتخيل كل مشهد من مشاهد يوم القيامة خد بالك تخيل أخويا وحبيبي يلي عمرك ما سجدت لله سجدة أو بتسجد وتقطع وتخيلي أخت الفاضلة اللي مش لابسة حجاب لحد النهاردة ولسه مقتنعة إنها لو لبست حجاب مش هتتجوز وإنها طول ما هي قاعدة كده إن شاء الله هيجيلها ابن الحلال ده خدت بالك سبحان الله وبقول لاخويا اللي بيعق امه وابوه وبقول لاخويا اللي بياكل الربا وبقول لاخويا اللي بياكل حرام وبيرتشي وبقول وبقول وبقول تخيل لحظة دخول ملك الموت يسر حضرتك ان ملك الموت داخل عليك وانت بتاخد رشوه مصيبه مصيبه ومن مات على شيء بعث عليه يسرك ملك الموت يخش عليك وانت عياذا بالله في موضع آه، بتفعل الفاحشه يسرك ان ملك الموت يخش عليكي وانت متبرجه وماشيه في الشارع بتفتني شباب المسلمين يسرك ايه بالظبط هي دي المساله ان انت تتخيلي ملك الموت داخل عليا وانا متبرج يا خب مصيبه طيب قبض روحي وانا متبرج وانا داخله القبر هيبقى حالي عامل ازاي طب يوم القيامه هقف بين ايدين ربنا طب اروح اشرب من حوض النبي ازاي هقابله بانهي وش بانهي وش اقول للنبي ايه يقول لي يقول لي انت انت اسمك ايه اسمي اسماء ولا فاطمه ولا ولا انت كنت لابسه حجاب يا بنتي ابدا عمري ما لبست حجاب ولا صليت ولا اعرف حاجه عن سنتك كل اللي اعرفه ان في رسول اسمه محمد صلى الله عليه واله وسلم مصيبه كبيره فبدل ما النبي يسقيها من ايديه صلى الله عليه وسلم ويقول لها اشربي يا اسماء اشربي يا فاطمه بدل ما يقول لها كده يقول لها سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير يسرك تطلع على الصراط وانت عمرك ما لبست حجاب يسرك تطلع على الصراط وانت واكل حرام وعليك مظالم قد كده مصيبه عشان كده الامام ابن القيم قال كلمه جميله قوي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبد خيرا فجر في قلبه عينين عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها النار الله اكبر فاذا ما فعل شيئا او قال كلمه عرضها على الجنه او النار الكلمه دي تودي الجنه ولا تودي النار لا تودي النار بلاش منها لا تودي الجنه نكتر منها طب العمل ده يودي الجنه ولا يودي النار؟ لا ده يودي النار يا عم اقفل على المطلوب مش عايزينه. طب يودي الجنه لا كتر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اه يعني لا حسد الا في اثنتين، كتر على قد ما تقدر. زود نفسك بالخير هنا عشان هتجني الثمره هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. تخيل ماذا قال جل وعلا عن المطففين الذين يطففون في المكيال هؤلاء عصاه. قال لهم جل وعلا وخد بالك من الايه ديت مش في المطففين بس لاي انسان بيبارز ربنا بمعصيه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يا الله طب والله الآية دي محتاجين نستحضرها كده لحد آخر اللقاء ده كل لما نيجي نتكلم كده هذكر لكم الآية دي ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ده مين اللي بيوصف اليوم ده بالعظيم المولى عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سبحان الله لما حضرتك وحضرتك تعرفوا ان الجوارح بتاعتنا ديت يوم القيامة هتشهد علينا احنا كان هدفنا ايه في الدنيا امتع الجوارح دي متع نظرك اقعد بص بقى على الكليبات والبنات العريانة واللي واللي في نظر اهل الدنيا متع بصرك مع انه كده بيدمر قلبه وبصره وبيدمر دينه قبل الاتنين خدت بالك لكنه مش واخد باله هو في غفله عياذا بالله فاذا سبحان الله شوف لما تعلم ان عينيك اللي بصت في يوم من الايام للحرام هتشهد عليك شوف المصيبه واكبر مصيبه واحفظوا الكلمه دي يا اخواني احفظوا الكلمه دي ان خد بالك من حاجه ان اللي شافك وانت بتعمل المعصيه ديت هو هو اللي هيحاسبك على المعصيه دي واضح انت ممكن تعمل جريمه في الدنيا وبعدين ناس تروح تقول ده فلان يعمل لك محضر ويبقى في قضيه وتقف قدام القاضي يقول لك قول والله العظيم اقول الحق فانت تكذب تكذب وتستهين باسم الله عز وجل وتقول والله العظيم اقول الحق وتقوم كاذب لما بتكذب على القاضي القاضي ليس عنده بينه الا الادله والقرائن اللي موجوده قدامه من خلال اوراق واختام وكلام مكتوب لكن هل القاضي شافك يقينا لا فلما بيحكم بيحكم بما لديه من ادله انما هو ليس عنده حكم قطعي في ان هو شافك فعلا عملت العمله دي ولله المثل الاعلى الله عز وجل هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الذي يعلم السر وأخفى وإذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب سبحان الملك جل جلاله يبقى اللي شافك وانت بتعصي اللي شافك وانت بتعمل معصية هو هو اللي هيحاسبك يوم القيامة تقف بين ايديه ويقول لك عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فلو قلت لا ما حصلش هيقول لك شفتك صح كده ما تقدرش تنكر لان اللي يحاسبك هو اللي شايفك سبحانه وتعالى ودي المصيبه فتخيل جوارحك ايديك هتشهد عليك ايديك هتقول لك ايوه انا انا انا انا اللي ضربت فلان وانا اللي كلت الربا وانا اللي خدت وانا اللي اللي عملت كذا وانا اللي مضيت وانا اللي اللي عملت كذا وانا اللي زورت الامضه دي وانا وانا ورجليك تقول لك انا اللي مشيت للحرام والفرج يقول لك انا اللي فعلت الحرام و- وعينيك تقول لك انا نظرت للحرام ودانك تقول لك انا سمعت الحرام ولسانك و- كل حاجه تتكلم سبحان الله حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أخبر أن رجلا سيقف بين يدي الحق جل وعلا يوم القيامة فيقول يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته بيننا محرما فيقول بلى فيقول رجل عبد يعني سبحان الله يعني جريء جدا على الله سبحانه وتعالى فيقول فإني لا أجيز علي اليوم شاهدا إلا من نفسي وإذا بالحق جل وعلا يقول لك ذلك فيختم على فيه أي على فمه يختم على فم هذا الرجل فلا يتكلم ثم يأمر الله عز وجل جوارح هذا العبد أن تنطق وأن تتكلم فتقول اليد أنا فعلت كذا وتقول العين وأنا نظرت إلى الحرام وتقول الأذن وأنا استمعت إلى الحرام ثم يخلى بينه وبين الكلام يعني بعد ما كان مش قادر يتكلم ربنا يأذن له أن يتكلم وإذا بهذا الرجل يدعو على جوارحه ويقول سحقا لكن وبعدا فعنكن كنت أناضل ده أنا كنت بدافع عنكم عشان ما تخشوش النار شفت قد إيه؟ انظر ماذا يقول الحق جل وعلا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يا الله شوف الآية الثانية اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الآية الثالثة ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا بيقولوا للجلود, للجلود بتاعتهم انتم شهدتم علينا ليه قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يا سبحان الله هل تتخيل حضرتك انك تقف في موقف ايديك تشهد عليك ايديك اللي كنت كنت بتمتعها وجيب لها اجمل وارقى انواع الكريمات والبرفانات هل تتخيل ان ممكن عينيك الجميله الملونه الحلوه ديت هتشهد عليك يوم القيامه اللي انت كنت بتعتني بيها دايما وبتحافظ عليها ولما تتعب تجيب لها قطره وتروح لارقى الدكاتره هل تتخيل ان ودانك ديت هتشهد عليك هل ممكن تتخيل ان رجليك هتشهد عليك كل دوت هيشهد عليك اخويا حبيبي اختي الفاضله انا عارف ان الكلام عن الدار الاخره مخيف شويه لكن المسلم يعيش دائما بين الخوف والرجاء وانا بحاول ارطب المساله على قد ما اقدر عشان المساله لا تبقى مخيفه قوي ولا تبقى يعني مسألة يعني على الآخر يبقى في الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا ولأن تجلس مع أقوام يخوفونك حتى تدرك الأمان يوم القيامة أفضل من أن تجلس مع قوم يؤمنونك حتى تدرك الخوف يوم القيامة اسمع ماذا يقول الحق جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه أبو نعيم بإسناد حسن أن الحق جل جلاله قال وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين لا يمكن ربنا يجمع عليك أمنين ولا يجمع عليك خوفين إن أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي وإن خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي نفهم الحديث صح مش معناه ان انت لو عشت في امان في الدنيا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني سيجعل سيجعل قلبك او قلبك يدب من الرعب يوم القيامة مش ده المقصود إنما المقصود لو أنك تكاسلت عن طاعة ربنا تركت الصلاة بعدت عن الحجاب عقدت أمك وأبوك أكلت حرام وقلت أنا في أمان وربنا غفور رحيم يخيفك الله عز وجل يوم القيامة وإن خفت خفت من الله عز وجل قلت لا طبعا ما أقدرش أعمل المعصية دي أنا أسيب الصلاة إزاي أسيب الصلاة أنا أعق أم أبويا مش ممكن إزاي هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أنا أكل حرام ده لا يمكن إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أنا أعمل كذا أنا أشهد شهادة الزور يا نهار أبيض ده من الموبقات أنا أفعل ده من أكبر كبائر شهادة الزور أنا أفعل كذا أنا أفعل كذا فلو خفت من الله عز وجل بلغك الله الأمان يوم القيامة قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج والإدلاج هو المسير في أول الليل ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة ولذلك حبايبي لما سئل الإمام ابن عباس رضي الله عنهما عن رجلين الحتة دي مهمة أوي أوي أوي مهم في غاية الأهمية اتسأل ابن عباس عن اتنين قالوا له الأولاني بيصلي الفرائض وبيجتهد في النوافل غير أنه يبارز الله بالذنوب والمعاصي قالوا له الثاني بقى راجل ما بيقديش إلا الفرائض بس ما بيجتهدش في النوافل غير أنه لا يجترئ على معصية الله أيهم أفضل؟ إيه رأيكم يا شباب؟ إيه رأيكم يا إخواني إخواني وأخواتي؟ إيه رأيكم أح... إيه إيه أنهي الأحسن في الت... يعني بالاثنين؟ واحد بيصلي الصلاة الخمس والسنن الرواتب وبيصلي قيام ليل وصوم اثنين وخميس وما شاء الله مع القرآن والذكر و لكنه جريء جدا على معصية ربنا. والثاني لا يصلي إلا المكتوبة يصلي الصلاة الخمس فقط وبيصوم رمضان فقط وبيحج إن استطاع فقط ويؤدي زكاة مالي ولا يؤدي إلا المكتوبة لكنه لا يجترئ على معصية الله أيهم أفضل؟ فقال ابن عباس الأفضل هو الذي يؤدي الفرائض ولا يجترئ على معصية الله يوم يجي الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يوضح المسألة دي في مجموع الفتاوى توضيح في غاية الجلال والبهاء بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم نقول لك ايه لان العبد اذا عصى الله عز وجل وركز معايا في الحته ديت دي حته مش بتيأس الانسان من رحمه ربنا لكن حته بتضع الامور في نصابها بيقول لك العبد اذا عصى الله عز وجل فهو قد استحق مقت الله وغضبه يقينا يعني تخيل حضرتك واحد ماسك زجاجه خمر وبيشرب خمر واخد بالك يقينا ربنا غضبان عليه في اللحظه دي ولا مش غضبان يقينا غضبان عليه قال فان تاب خد بالك من اللفظ بقى فان تاب فنحن في شك هل قبلت توبته أم لا ليه أصل التوبة دي لها شروط واخد بالك الإقلاع عن الذنب وبعدين والندم على ما فات والعزم على عدم العودة مرة أخرى وإن كانت المسألة تتعلق بمظالم عباد إنه لابد أن يتحلل من هذه المظالم يبقى الموضوع كبير خدت بالك فنحن على يقين من إنه لما عصى ربنا استحق مقت الله وغضبه لكنه لما تاب ما احناش عارفين يا ترى كان مخلص في التوبة بتاعته ولا لأ يا ترى استحضر جميع شروط التوبة وتاب فعلا توبة حقيقية بجد ولا لأ ولا تاب عشان بس بقى مكسوف ان الناس تقول عليه انه انسان وحش وما تابش لله عشان كده قال لك ان ده افضل من ده وان كان الافضل من الاثنين بقى ان واحد يكون بيأدي الفرائض ويجتهد في النوافل ولا يجترئ على معصية الله فإن عصى الله عز وجل رغم أن في غصب عنه وقع في معصية كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم لو وقع في معصية غصب عنه يبقى يعمل إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم يلحق ويتوب التائب من الذنب كمن لا ذنب له والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر المذنبين ويقول التوبة ندم أو الندم توبة الندم مجرد الندم في حد ذاته توبة الندم توبة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم يبقى أول ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الإقبال على كل طاعة تاني ثمرة الخوف والرهبة من الوقوع في أي معصية تالت ثمرة الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ان الدنيا يقينا ان انت عارف ان انت يوم القيامه هتيجي ربنا قال عن يوم القيامه ايه يوم لا ينفع مال ولا بنون خلاص دنيتك اللي بتجمعها دنيتك اللي انت حريص عليها مش هتنفعك يوم القيامه العمله دي مش شغاله عندنا خدت بالك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا ده الاستثناء بقى الا من اتى الله بقلب سليم ليه ما قالش بحسنات كتيره ليه ما قالش بصلوات كتيره قال بقلب سليم ليه أصل القلب في الدنيا محل النية وفي الآخرة محل الحساب والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن, إن, إن الإنسان ممكن يتحصل على قدر من الحسنات بالنية بالنية فقط قال إنما الدنيا لأربعة نفر كما عند أحمد والترمذي في سنة صحيح رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل والثاني ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق النية شوف النية بقى هتوصل لحد فين يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل قال صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء هذا بعملي وهذا بنيتي الله أكبر يبقى النية ممكن توصلك لأعمال لحسنات كتيرة جدا عشان كده لابد من صلاح القلب لذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم إن أنت عارف إن مفيش حاجة تنفعك في الدنيا دي كلها إلا عملك هتخرج من كل الدنيا دي كلها من المال من الجاه من المنصب من الزوجة من الأولاد من كل ده بالعمل الصالح عملك بس اللي ينفعك إيه الدليل على كده كلام حبيبك ما تصلى عليه قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ويبقى عمله قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ما الدنيا كل الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أخوي وحبيبي لما تعرف إن في يوم آخر إن في دار آخرة إن في جنة وفي نار إن في يوم قيامة إن تعرف إن الدنيا هتعدي الدنيا قنطرة فعبروها ولا تعمروها فما تزعلش على اي حاجه ابدا ولا تفرح باي حاجه ابدا بمعنى مش معناه بقى ان انا بقى لو نجحت ما بقاش فرحان لا ابقى فرحان لكن يقينك ان في فرحه اكبر من الفرحه ديت مستنياك فرحتك يوم ما تاخد صاحبتك بيمينك وتدخل الجنه بامر الله عز وجل فلو كنت في الدنيا فقير ما تزعلش فانت ان لم تغتني في الدنيا فانت تنتظر الغنى الكامل الدائم يوم القيامه خد بالك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لقاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها خد بالك أو خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب وانت عارف كما ذكرنا من قبل ان أدنى واحد من أهل الجنة أقل واحد في الجنة سيكون ملكه والحديث والحديث رواه مسلم والحديث لنا أيضا رواه مسلم المولى عز وجل يقول أترضى أن أعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا كله رضيت يا رب خد بالك فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله في المرة الخامسة قال رضيت يا رب يعني ده كده كتير قوي فيقول جل وعلا لك ذلك الخمسة دولت وعشرة أمثالي يعني خمسين وفوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك يبقى خمسين ملك مالك من ملوك الدنيا وفوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك طيب وأدنى أهل الجنة أيضا في الرواية الثانية عند مسلم المولى عز وجل يقول أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها يعني قد الدنيا كلها 11 مرة لحضرتك ده لو كنت أدنى أهل الجنة طب وآخر من يدخل الجنة يقول له جل وعلا والحديث أيضا رواه مسلم يقول له جل وعلا أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها فيقول أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فيقول جل وعلا بعد أن يضحك الحق جل وعلا ضحكا يليق بجلاله وكماله يضحك الحق جل وعلا ويقول عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر أخذ بالك فلو كنت فقير فأنت تنتظر الغنى الكامل غنى ليس بعده فقر أبدا ولا فاقة ولا حاجة ولا أي حاجة أبدا ربنا مش هيحوجك لحد أبدا في الجنة سبحانه وتعالى ولو كنت مريض فأنت تنتظر الصح الشفاء فإن لم تشفى بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين فأنت تنتظر الأجر والعافية والمنزلة العالية في جنة الرحمن جل وعلا حديثين جمل قوي حديث الأول اللي هو الح- اللي هو الحاكم وابن حبان بإسناد حسن أن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة خد بالك بقى إن الله لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمل أعماله مش موصلها للمنزلة ديت فلا يزال الله يبتليه يعني ممكن يتسخط ولا يتضايق ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياها الله أكبر ربنا كتب حضرتك أو حضرتك من أهل الفردوس الأعلى اعمالك واعمالك واعمالي توصلنا ورا الباب بالظبط يعني ما لا يمين ولا شمال تمام فربنا سبحانه وتعالى من رحمته يبتلينا اللي بعض الناس بتزعل من الابتلاء يبتلينا فنبتلى ونصبر والحمد لله اللهم لك الحمد كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب اللهم لك الحمد فربنا يعلي قدرنا ودرجتنا و لحد ما نوصل للدرجه اللي ربنا كتبها لنا هنا يرفع البلاء خلاص واخد بالك طب الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان الرجل من اهل الجنه ليعطى قوه 100 رجل الله اكبر الناس اللي بتدور بقى على الصحه والعافيه اللي بيقول لك انا رايح بقى ال- الجيم اعمل شويه عضلات وترابيس ومجانص عشان اروح بقى في في الصيف بقى داخل كل سنه وأنتم طيبين اروح مارينا و- واتفرد كده وباين بقى ويمكن مخرج يكون موجود هناك يلقطني فيلم ولا حاجه ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين من هذا ال- ربنا عافينا إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع خد بالك حديث صحيح إن الإنسان في الجنة ربنا هيعطيه قوة 100 رجل 100 رجل طبعا من زمن الصحابة مش من زماننا احنا احنا طبعا احنا صحتنا ات- اتهدت من الأكل اللي بناكله يعني إنما يعني 100 رجل من أهل الإيه من الناس اللي اللي هم بقى رجالة بجد يعني اللي هم خدوا الصحة والعافية كلها يعطى قوة 100 رجل في الجنة تخيل طب وقوة حبيبك صلى الله عليه وسلم بكم رجل حد فاكر احنا قلنا قبل كده الموضوع دوت ب 4000 رجل الدليل نقوله بسرعة كده عشان برضه ما ننساش حديث رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة في جزء من حديث إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة أربعين رجلا زاد أبو نعيم في صفة الجنة وبرواية صحيح عن حافظ بن حجر في فتح الباري أنها أن أنس بن مالك قال إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة أربعين رجلا من أهل الجنة ولسه قايلين الحديث دلوقتي اللي عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان الرجل من اهل الجنه يعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع 140 يبقى 4000 لذا يعلق الحافظ ابن حجر في فتح الباري ويقول ولذا كان حساب كان حساب قوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف رجل أربعة آلاف رجل قوة حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذا أنت بتزهد في الدنيا ليه؟ لأنك لو كنت فقير بتنتظر الغنى الكامل لو كنت مريض بتنتظر المرتبة والمنزلة العالية وبتنتظر أن أنت تكون يوم القيامة الله أكبر لا مرض ولا تعب ولا أي حاجة قوتك بقوة 100 رجل طب ولو كنت من أهل البلاء أهل العافية بقى أهل العافية هيش- هي- هيحسدوك يوم القيامة في يوم العرض الأكبر ايه الدليل على كده حديث رواه الترمذي باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يود اهل العافيه يوم القيامه يود شوف لفظ الحديث يود اهل العافيه يوم القيامه حين يعطى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريض يعني اهل العافيه في ناس كده بتفتخر يقول لك الحمد لله انا عندي 75 سنه مفيش سنه طقت مفيش شعره وقعت نظر حديد الصحه ما شاء الله يعني خد بالك كانه بيوصف عربيه مثلا شيفورليه شاسيه ولا حاجه كده غريبه جدا في ناس بتفتخر بالصحه بالم... طبعا ربنا يا رب يرزقنا جميعا الصحه لكن لا افتخر ان انا عمري في حياتي ما حصل لي حاجه ابدا عمري في... ان الله اذا احب قوما ابتلاهم ده علامة حب إن ربنا يبتليك في مالك في صحتك في عافيتك في منصبك في زوجتك في أولادك أي بلاء بقى إحنا طبعا لا تتمنوا لقاء العدو يعني ب- ب- وسألوا الله العافية لكن فإذا لقيتموه فص- إيه؟ فاصبروا أو فاثبتوا الإنسان ما يتمناش الابتلاء لكن لو جاء البلاء فدي علامة محبة ربنا سبحانه وتعالى وإحنا نصبر نصبر ونرضى ونحب محبة الله عز وجل ونحب أن يحبنا الله عز وجل يبقى إذا إيه آه، يوم القيامة الاهل العافيه بقى اللي هم كانوا بيفتخروا في الدنيا ان هم ما حصلهمش اي حاجه خالص يقول لك يا خبر ابيض كل ده ثواب وكل ده اجر خدوا اهل البلاء يا ريت كانت الجلود بتاعتنا اتقطعت بالمقاريض في الدنيا وكنا ناخد اجر زي اللي خدوه شفت قد ايه بقى انت مش شايف الصوره صح فاكر لما كنا بنتكلم عن موضوع غزه اسال الله عز وجل ان يفرج همهم اخواني واحبابي اوعوا اوعوا تفطروا لحظه واحده عن الدعاء لاخواننا واحبابنا واهلنا من اهل غزه والعراق والسودان ولبنان وكل بلاد المسلمين الله يبارك فيكم اوعوا اوعوا تنسوا في سجودكم ان تدعوا الله عز وجل ان يفرج هموم اخواننا المسلمين في كل مكان فالشاهد في الموضوع احنا قلنا اي ابتلاء في الدنيا يا جماعه عباره عن عمله لها وجهان قلت لك واحنا بنتكلم عن غزه قلت الابتلاء له يعني له وجهه له وجه فيه محنه والوجه الثاني فيه منحه فمثلا الشاب اللي اتقطعت رجليه فين المحنه؟ المحنه رجليه اتقطعت هيمشي من غير رجلين طب والمنح والمنحه المنحه ان رجليه سبقته للجنه طب واللي واللي فقدت اولادها او اللي استشهد اولادها ان شاء الله ونحسبهم شهداء ان شاء الله ولا نزكي على الله احدا اه المحنه فين فقدت اولادها والمنحه ان شاء الله ينتظروها عند ابواب الجنه الثمانيه ويشفعوا لها في دخول الجنه طيب واللي فقد بصره المحنه فين المحنه انه مش هيشوف بعد كده طب والمنحه المنحة أن المولى عز وجل قال من أخذت حبيبتين حديث رواه البخاري فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة هي دي المسألة ان انت لو كنت فقير في الدنيا ففي محن في منحة تانية منحة اما ان انت تغتني في الدنيا وربنا يكرمك في الاخرة على صبرك وعلى ثباتك واما ان ربنا يكرمك ان شاء الله يوم القيامة وتغتني الغنى الكامل الدائم الباقي بفضل الله سبحانه وتعالى لو كنت مريض في الدنيا فين المحنه ان انت مريض والمنحه ان يوم القيامه انك ممكن تخف ان شاء الله واسال الله عز وجل لك الشفاء واليوم القيامه هتاخد اجر عظيم وترتقي وترتقي في درجات الجنه ان انت لو كنت من اهل البلاء يوم القيامه اهل العافيه هم هيحسدوك ان شاء الله وال... وال... طب لو كنت حرمت من نعمه الامان ت... ترزق الامان يوم القيامه وتؤجر على كل هم أو كل غم أو كل حزن يمر بك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يصيبه نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه خدت بالك؟ طيب ولو كنت حرمت من نعمة الزوجة الصالحة إن شاء الله تصبر وربنا يكرمك بزوجة صالحة لو لم تدرك زوجة صالحة في الدنيا إن شاء الله ربنا يكرمك يوم القيامة وترزق بالحور العين لو أن بعض بنانها بدا بدا شوف ده جزء من صباعها بدا ظهر لطمى صدأه ضوء الشمس والقمر ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق وما بين المغرب وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح إن الشهيد له عند الله عز وجل سبع خصال من ضمنها إن هو له 72 زوجة 72 زوجة من الحور العين نسأل الله عز وجل من فضله طيب والحديث الثاني عند البخاري ولكل واحد منهما زوجتان ولكل واحد منهما زوجتان, زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن الله أكبر ولو كنت خايف من الموت خد بالك بقى كتير من الناس يقول لك انا خايف اموت نفسي اعيش نفسي افضل كده عايش على طول ستدرك الامن يوم القيامه بلا موت ستعيش خالدا مخلدا في الجنة أبدا الله أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة الموت نفسه يوم القيامة هيتجاب قدام عينيك وهيتذبح معقول اه والله هيتذبح قدام عينيك ينادي مناد يوم القيامة والحديث رواه البخاري ومسلم يؤتى بالموت الموت نفسه مش ملك الموت لا الموت نفسه يؤتى بالموت كهيئة كبش أبلح ده هنيجي بقى إن شاء الله في تفاصيل الموضوع ده وإحنا بنتكلم بقى عن إيه عن يوم القيامة يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح فيوضع على في موضع بين أهل الجنة وأهل النار ثم ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقال أتعرفون هذا فيقولون بلى إنه الموت ثم ينادي مناد يا أهل النار ربنا يعفنا فيك يا رب فيشرئبون وينظرون فيقال أتعرفون هذا؟ فيقولون بلى إنه الموت قال صلى الله عليه وسلم فيذبح الموت بين الجنة والنار ثم ينادي مناد ويقول يا أهل الجنة ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت واختم بالحديث ده قبل الفاصل حديث رواه مسلم اللي احنا قلناه قبل كده كذا مره ينادي مناد يا اهل الجنه ده الكلام ده كله يتحل كل مشاكل حضرتك وحضرتك قبل دخول الجنه على باب الجنه ينادي مناد يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا وان لكم ان تشبوا تفضلوا شباب فلا تهرموا ابدا ما تعجزوش ابدا وان لكم ان تصحوا أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ما فيش مرض أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا إلى الدار الآخرة وحلقة اليوم ثمرات الإيمان باليوم الآخر قلنا أول ثمرة ال- الإيمان باليوم الآخر خلي الإنسان مقبل على الله سبحانه وتعالى يكثر من الطاعات ليه؟ لأنه مجبول على الأجر وعارف إن الدنيا مزرعة الآخرة اللي هي- اللي هيغرسه هنا لابد أنه سيجنيه يوم القيامة قلنا الحاجة الثانية الرهبة من فعل أي معصية تغضب الله سبحانه وتعالى قلنا الحاجة الثالثة آه، ال- الاكثار او الزهد في الدنيا والرغبه في الاخره وما زلنا نتكلم في العنصر الثالث في عجاله سريعه آه، ولذلك كان النبي عليه السلام حبيبك صلى الله عليه وسلم كان دائما يعلم اصحابه ويعلم الكون كله الزهد في الدنيا واقعا علميا وعمليا يعني كان يقول بالكلام وكان ينفذ بالفعل صلى الله عليه وسلم لما تلاقي النبي عليه السلام يقول لك الدنيا ملعونه ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما لما يقول ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما, يجر ما يضع أحدكم إصبعه في لم فلينظر بما يرجع لما يقول آه لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء يقول لك الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر لما النبي يقول لك كل ده تعرف ان في النهاية الدنيا فعلا ما تسويش حاجة طب تعالى بص بقى لحال النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة كما في الصحيحين تقول لابن أختها عروة بن الزبير والله يا ابن أختي إن كان لا يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في أبيات رسول الله نار قال فما كان يعيشكم يا خال قالت الأسودان التمر والماء تقول أمنا عائشة كان أكثر دعاء أيضا في الصحيحين كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا أي ما يكفي للقوت قوت اليوم ولا يفيض مات النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من شعير جاء عند الترمذي بسند صحيح ان الصحابه دخلوا على النبي فوجدوه نائما على الحصير وقد اثر الحصير في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم فقال له ابن مسعود يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء اي فراشا لينا فقال ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها يا الله إيه ده إيه إيه إيه الجمال ده كله لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق رابط على بطنه حجر من الجوع وهو سيد ولد آدم اللي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وآله وسلم لما تعرف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان بيمر بظروف لا تخطر على قلب بشر على قلب بشر صلى الله عليه وسلم كان لا يشبع من رضيء التمر ثلاث ايام ورا بعض ولا من خبز الشعير ثلاث ايام ورا بعض صلى الله عليه وسلم فده كان واقع عملي في حياه النبي هو النبي كان فقير سؤال بقى اللي اللي اكيد كتير من الناس عايزين يسالوه هو النبي كان فقير ابدا عمر النبي ما كان فقير لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل اللي بيجي له كان ينفقه انت عارفين النبي كان ليه خمس الغنائم ورغم ذلك كل اللي كان بيجي للنبي كان ينفقه في سبيل الله صلى الله عليه واله وسلم حسبك لما اجي اكلمك عن الزهد في الدنيا وان من ثمرات الايمان باليوم الاخر الزهد في الدنيا والرغبه في الاخره يكفيك يا اخي الحبيب انك تعلم ان كل شقاء وكل آه، ضنك وكل فقر وكل جوع وكل اسى وكل عذاب شفته في الدنيا هتنساه مع اول غمسه في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إيه الدليل؟ حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة ده الجزء الثاني من الحديث يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة غمسة إيه الغمسة دي ولا حاجة يعني اتحط وطلع على طول فاهم إزاي؟ يعني اه، اترميت في الجنة كده وطلعت في ساعتها على طول ثم يسأله الحق جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط انا عارف انت عايز تقول ايه معقوله واحد مؤمن هيكذب على ربنا وهو واقف بين ايديه طبعا لا مش ممكن لكن فعلا يا جماعه الغمسه اللي هو نزلها في الجنه نسيته كل شقاء وكل بلاء وكل مصيبه وكل فقر وكل مرض وكل شده شافها في الدنيا نسيها مع اول غمسه في الجنه امال اللي هيعيش في الجنه بقى هيعيش ازاي ربنا يجمعنا واياكم في الجنه يا رب وينعمنا ويمتعنا في جنته سبحانه وتعالى يبقى ثالث ثمره من ثمرات الايمان باليوم الاخر الزهد في الدنيا والرغبه في الاخره ان انا الدنيا ما ازعلش عشانها ازعل عشان ايه لو فاتني المال هنا هلاقي المال هناك لو فاتتني الصحه هنا هتلاقيها ليها هناك لو فاتتني الزوجه هنا هلاقيها هناك لو فاتني الامان هنا هلاقيه هناك لو فاتني الخلود هنا هلاقيه هناك لو فاتني لو فاتني اي حاجه يقينا هتلاقيها في الجنه ان شاء الله رابع ثمره من ثمرات الايمان باليوم الاخر حتى ننهي هذه الحلقه بالثمان ثمرات ان شاء الله عشان نبدا من الحلقه القادمه ان شاء الله في الحديث الشيق ان شاء الله عن الطريق الى حسن الخاتمه الله هنتكلم بقى عن حسن الخاتمه كلام وهنذكر امثله جميله في غايه الروعه والبهاء لناس عشان نقول ايوه انا نفسي اكون زي ده هتلاقي اللي مات وهو ساجد تقول ايوه انا كان نفسي اموت ساجد هتلاقي اللي مات وهو بيقرا القران نفسي اموت وانا بقرا القران هتلاقي اللي بيموت وهو وبيلف حوالين الكعبه بيطوف ايوه نفسي اموت وانا بطوف هتلاقي اللي بيموت وهو بيقرا في كتاب الله وهو بيسبح وبيذكر الله هتلاقي اللي بيموت وهو في الجهاد في سبيل الله امثله جميله قوي هتتمتع بيها بقى هتتمتع وكل واحد يختار بقى ويتمنى فاهم ازاي اه في ناس فعلا ناس صدقوا ما عهدوا الله عز وجل عليه يتمنى الميتة يلاقيها على طول فاكر الرجل الحديث رواه النسائي بسند صحيح لما جت الغنائم بتاعت خيبر والنبي عليه السلام وزعها وكان بينهم واحد كان غايب قالوا له لما جه قالوا له ده ده حظك من غنائم خيبر فقال زعل خد الغنائم وراح للنبي قال له يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك انا ما اتبعتكش عشان الكلام ده قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني قال ما اتبعتك إلا على أن أرمى ها هنا وأشار إلى حلقي فقال النبي إن تصدق الله يصدق حطوا له بقى القاعدة إن تصدق الله يصدق فجاء رجل في الغزوة التي تلي خيبر ودخل فقتل في نفس الموضع الذي أشار إليه فدخلوا به على النبي فتعجب فقال أهو هو هو ده اللي قال يعني ما اتبعتك إلا على أن أرمى ها هنا قال هو يا رسول الله قال صدق الله فصدقه الله ثم قام النبي ودفنه صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد الله لو تفتكروا الشيخ كشك الله يرحمه هنذكر قصة المرة الجاية إن شاء الله انه لما تمنى وكان يسال الله عز وجل على المنبر ان يرزقه الشه... ان يرزقه ميتة وهو ساجد بين يدي الله ومات وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى ومن مات على شيء يبعث عليه تيجي يوم القيامه تلاقي الشيخ كشك في ارض المحشر ما بيننا جميعا مبعوث في يوم القيامه وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى وغيره من الناس اللي بعدوا عن ربنا يوم يدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ليه؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فرفضوا. خدت بالك أخويا حبيبي؟ هتلاقي نفسك واحد بيتكلم عن حسن الخاتمة أيوه أنا عايز أبقى كده. أنا نفسي ربنا يرزقني حسن الخاتمة، دنيا إيه يا راجل؟ فلوس إيه؟ منصب إيه؟ جاه إيه؟ أنا أجري ورا الدنيا وأخسر وأخسر وأخسر وأخسر آخرتي عشان خاطر إيه شوية فلوس؟ ليه؟ تخلص من كل ده وتقبل على الله. هتلاقي عشان كده بقول لك مهم قوي في الوقت بتاعنا ده بالذات ان احنا نكثر من الكلام عن الدار الاخره رحله الى الدار انت في رحله دلوقتي احنا بنتكلم عن وصف الرحله واحنا نفسنا في الرحله حس بقى بالرحله ديت شوف ال ال الثمره الرابعه اللي بتجنيها من ايمانك باليوم الاخر ان تشعر بالمسؤوليه الفرديه قال جل وعلا وكلهم كل دي من اقوى الفاظ العموم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هتيجي لوحدك هتقف بين ايدين ربنا لوحدك هتتسئل لوحدك يا غافلا تتمادى يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى هذا الذي لم يقدم قبل المنية زادا والله الذي لا إله غيره من لم يتأدب مع الله عز وجل في الدنيا سيؤدب تحت الأرض ثم يؤدب خمسين ألف سنة يوم القيامة ثم يؤدب بعد ذلك في نار جهنم عافانا الله وإياكم أما من تأدب مع الله في الدنيا سينعم في قبره وينعم يوم الحشر وينعم في جنات النعيم التي غرس الله عز وجل كرامتها بيديه يبقى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا حضرت نفسك لليوم ده هتقف بين إيدين ربنا لوحدك وهتتسئل لوحدك وهتحمل المسؤولية لوحدك وربنا هيذكرك بذنوبك وآثامك لوحدك وهيذكرك برضه بحسناتك لوحدك فلو كنت إنسان كويس هتلاقي نفسك بتصرخ في أرض المحشر فرحان ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت يعني تيقنت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية ولو كنت التاني ربنا عافين عافيك التاني هيقول ايه آه يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إيه السبب أخوي حبيبي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الله أكبر يبقى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قال جل في علاه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لي زوجته وصاحبته وبنيه ليه يا رب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا تستشعر المسؤولية الفردية ان انت عارف انك يوم القيامة هتنادى عليك لوحدك من المشاهد اللي هنذكرها يوم القيامة ان الملائكة تنادى عليك اين فلان ابن فلان طب في 300 ألف مليون واحد اسمهم أحمد محمد محمود لكن الله عز وجل يلقي في روعك أنت في روعك أنت أنك أنت المقصود تقول بلى يا ملائكة الرحمن ماذا تريدون أقبل على عرش الواحد الديان فتقدم وتق وتقبل على الله عز وجل وتقف بين يديه وحدك فإن كنت مؤمنا يضع الله عز وجل عليك كنفه ويسترك خليش حد يسمعك ولا يشوفك ولا تتفضح أبدا يقول لك عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا بلى يا ربي أنت مؤدب مع ربنا أيوة بعترف بذنوبي غصب عني وقعت في الذنوب دي يا رب لكن كنت بطيعك وبحبك حتى إذا ما قرره بالذنوب وحتى إذا ما ظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار وإذا بالعزيز الغفار يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة الله إيه ده بس هيتحاسب هي دي هو ده الفرق بين المغفرة يا شباب يا جماعة يا مسلمين هو ده الفرق بين المغفرة وبين العفو ولذلك كان دعاء ليلة القدر لما أمنا عائشة كما عند البخاري سألت النبي قالت له إن أدركتني ليلة القدر فماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ليه ما قالش الله قولي اللهم إنك غفور تحب المغفرة فاغفر لي قال لك لأن المغفرة هي الستر إن يستر لك ذنبك ويحاسبك عليه عليك عليه يوم القيامة لكن ما يعاقبكش عليه واضح الكلام يعني هيذكرك بذنبك يوم القيامة ويقول لك أنت عملت كذا وانا سترت عليك في الدنيا وغفرته لك يوم القيامه دي المغفره انما المحو اللي هو العفو ان ربنا يمحيه لك يؤمر الملائكه تمحي لك الذنب ده خالص من صحيفه السيئات فلما تيجي يوم القيامه ربنا لا يذكرك بالذنب ده ولا يعاقبك على الذنب ده يا رب اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا جميعا قولوا امين خدت بالك يبقى اذا تبقى حاسس ان المسؤوليه فرديه هتقف بين ايدين ربنا وهتتسال عن كل شيء رقم خمسة هتشعر بعظمة لما تذكر اليوم الآخر هتشعر بعظمة الله وقدرته سبحانه وتعالى قال جل وعلا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب يوم القيامة شفت لمح البصر كده شفت الخطفة دي كده لا ده أقرب من كده ليه لأن الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله جل وعلا هو الذي إذا أمر إسرافيل أن ينفخ في السور ل- سواء كانت نفخة الصعق أو نفخة البعث فهو القادر على أن يجعل ذلك في خطفة العين أو أقل من ذلك أو حتى طرفة العين وأقل من ذلك وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب أو هنا بمعنى بل بل هو أقرب قال جل وعلا أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه هو فاكر عشان هيموت ان احنا مش هنقدر نجمع عظامه ما انت ممكن تموت في طياره ربنا يعافينا ويعافيك وكل حته من جسمك تروح في مكان ممكن خمس اسماك قروش كل واحد ياكل منك حته ربنا يعافيك ممكن عشر اسود ياكل كل واحد منك حته ممكن تلاقي نفسك عياذا بالله مع آه، قنبله ولا بتاع كل حته كل ذره في جسمك في مكان فاكر ان ربنا مش يقدر يجمعك سبحانه وتعالى قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى ده اللي أشد من ده كله بقى والإعجاز اللي أعظم من جمع العظام واللحم والعروق والأعصاب بلى قادرين على أن نسوي بنانا لو جمعت المليارات 6 مليار و300 مليون عايشين على وجه الأرض أتحدى إنك تلاقي بصمة صباع زي التانية يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يحيي العظام مرة أخرى وهي رميم مرة أخرى يأتي البعث مرة أخرى ومن من عجب الذم أو الد- الذنب يبعث يتكون الجسد مرة أخرى ويقوم الجسم ده مرة تانية حتى بصمات الصوابع بتاعت حضرتك ترجع زي ما هي بالملي بالملي تخيل فتشعر بعظمة الله وقدرته وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ده يخليك تستحي إنك تعصي ربنا ده يخليك تقبل على ربنا ده يخليك تحب ربنا ده يخليك ما تخافش حد إلا ربنا ده يخليك ما تحبش حد قد حبك لربنا سبحانه وتعالى شفت قد إيه ثمرات الإيمان بالله عشان كده بقول ما تستعجلوش ما انا كان ممكن من اول حلقه اقول لك ودخل ملك الموت وحصل كذا ونزع الروح وطلعت للسماء وهنا اتقفلت وهنا اتفتحت وهنا وهنا ونخلص الرحله كلها في حلقتين ثلاثه قلت لك هناخدها في خمسين حلقه وعلى مهلنا وكل رحله وكل جزء من رحلتنا للدار الاخره ناخدها بمزاجنا ونخش تفاصيلها وندرس اعماقها واغوارها ونعرف كل حاجه عنها عشان تبقى مستحضر يوم القيامه وشايف كل حاجه واضحه وضوح الشمس في رابعه النهار. رقم ستة من ثمرات الايمان باليوم الاخر ان الايمان بالاخر يجعل العبد يعمر الكون. شفت قد ايه؟ انت عارف لولا ايماننا بال- بان في اخره هنتسال يوم القيامه خد بالك اخويا وحبيبي احنا امه راقيه احنا اعظم امه ربنا قال سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد ديننا دين عالمي اول ايه في القران الحمد لله رب الايه المسلمين لا رب العالمين اخر سوره في القران قل اعوذ برب ايه المسلمين لا قل اعوذ برب الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق المسلمين لا وخالق الناس بخلق حسن دين دين عالمي وأمتنا أعظم أمة قال صلى الله عليه وسلم إنكم تتمون يوم القيامة سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل الله وقال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة عشرون ومائة صف مائة وعشرين صف ثمانون منها من أمتي وأربعون من سائر الأمم يبقى تلتين أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وتلت الجنة هتتوزع على تسعة وستين أمة كانت موجودة قبلنا ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا بتصلى على أحمد صلى الله عليه وسلم فعشان كده أخويا وحبيبي ما ينفعش أنا وأنت وأنت وكلنا ما ينفعش نيجي الدنيا ديت ونخرج منها ولا لينا أي أثر ولا بصمة لسه كنا بنتكلم عن البصمة فين بصمتك أين بصمتك كان ليا درس لسه عامله الاسبوع اللي فات اسمه أين بصمتك فين بصمتك جيت الدنيا وتخيل كده واحد مات و- وشايلينه على الجنازة كده وبعدين واحد بيقول إيه الله يرحمه زي ما جه الدنيا زي ما خرج منها ولا عمل أي حاجة واحد تاني بقى لا محطوط على الخشبه كده ورايحين بيه القبر وكده يقول الله يرحمه عاش لاسرته ولنفسه ولدينه ولبلده وقدم ثمرات عظيمه جدا وخدم الدنيا كلها وخ- وساب بصمه عظيمه. شوف لما النبي عليه الصلاه يقول لك كما عند مسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. ويقول لك كما في الصحيحين في كل كبد رطبه اجر. ويخبرك ان المراه اللي سقط امراه بغيه تتاجر بعرضها سقط كلبا فغفر الله لها وادخلها الجنه والرجل الذي آه، آه، يعني ازاح غصنا من الشوك كان يؤذي الناس في طريقهم نحى هذا الغصن فدخل الجنه فين بصمتك المراه التي كانت تقوم المسجد في عهد النبي عليه السلام لما ماتت سال عنها النبي اين فلانه قالوا مات يا رسول الله بالليل ولا ما اردناش ان احنا نصحيك من النوم قال أين قبرها؟ راح لقبرها وصلى عليه صلاة الجنازة صلى الله عليه وآله وسلم تكرمة لهذه المرأة التي كانت تنظف المسجد وتركت بصمة فالإيمان باليوم الآخر يعمر الكون ويحفظ المجتمعات دي كانت الثمرة رقم ستة رقم سبعة تزداد إيمانا لما تحس إن فيهم آخرة تزداد إيمانا بعدل الله ربنا قال إيه ولا تزر وازرة وزر أخرى مش هنعاقب حد بذنب حد إلا في حالة واحدة بس لو كان الإنسان دوت عنده رعية فبات غاشا لرعيته قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته في رواية تانية قال وما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة يبقى تزداد إيمانا بعدل الله سبحانه وتعالى آخر ثمرة أختم بها قبل الدعاء آخر ثمرة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر ودي ثمرة مهمة أوي أوي وعظيمة أوي وكبيرة أوي البعد عن المظالم يا الله تخيل حضرتك لما تسمع قول الله عز وجل الأول عايز أذكرك بالآية اللي احنا ذكرناها في أول الدرس ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الله وبرزوا لله جميعا شوف الآية بقى اللي عايزين نختم بها قال جل في علاه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون كأن الآية بتقول إيه يا اللي ظلمت هتعرف لما تيجي يوم القيامة هيتعمل فيك إيه بالبلد كده تخيل ومين اللي بيتوعد الله الله يتوعد كل ظالم هتعرف هيتعمل فيك ايه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب ولذلك ربنا حاط لنا قانون عدل في الدنيا قال جل في علاه كما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي يا اللي عبدتوني ووحدتموني قال جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا وقال صلى الله عليه وسلم كما عند احمد بسند صحيح اتقوا الظلم ابعدوا عن الظلم يا جماعه الخير اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوه المظلوم وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب دعوه المظلوم والله العظيم ولو كان كافر ليس بينها وبين الله حجاب بل ورد عند أحمد بسند صحيح عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أبي ذر فرأى شاتين تنتطحان شاة بتنطح شاتين شاة, شاة أخرى وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا ذر يقول له يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان قال لا أدري قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة يا نهار أبيض يعني القصاص هيكون حتى بين الدواب أي نعم أمال اللي ظلم هيتعمل فيه إيه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب مصيبة مصيبة كبيرة إن أنت تيجي يوم القيامة ومعاك مظالم الناس اللي بتفرح يقول لك لبسته العمة وكلت منه فلوس عرفت ازور وظبطت المسألة وخدت منه الأرض ضحكت عليه وخدت منه كذا عملت فيه كذا آه، سويت فيه كذا قال هو انا اللي وانا اتغلب ده انا مل- ما- ده انا مش عارف ايه ده انا ده انا ما شاء ما شاء الله فهلاوي ومطقطق عمرك ما كنت فهلاوي ولا مطقطق ده انت اندحك عليك لان كل اللي خدته منه فلوس وكل اللي ظلمته وكل اللي اغتبته وكل اللي سعيت بينه وبين اخوه بالنميمه وكل اللي خدت منه ارضه وكل اللي خدت منه حاجته يوم القيامه هياخدها منك حسنات ونعمه كبيره كبيره كبيره والله نعمه كبيره يا شباب نعمه كبيره يا اخواني نعمه كبيره قوي قوي قوي ان يوم القيامه لازم يكون في يوم قيامه لازم يبقى في دار اخر لازم في في في يوم لازم يكون في يوم اخر لان مصيبه كبيره قوي قوي ان انا وانت وانت لو كنا اتظلمنا ان ربنا يجمع بيننا وبين اللي ظلمونا في الجنه تبقى مصيبه ما تبقاش جنه تخيل لو واحد اكل فلوسك وقتل عيالك وخد ارضك ودمر مستقبلك وجيت يوم القيامه قاعد على الاريكه في الجنه لقيته قاعد قدامك بيقول لك مساء الفل ولا ازيك ولا صباح الخير ولا السلام عليكم مصيبه مصيبه انا بقولها يمكن بنضحك بس ب- بقول دي مصيبه مصيبه ان انت تلاقي اللي ظلمك قاعد معاك في الجنه فمن رحمه ربنا انه لا يجاوز الجسر ظالم ابدا يوم القيامه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بيقول صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحديث رواه مسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه والله العظيم ما حد هيعدل لما يأدي اللي عليه حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء شاة كان ليها قرنين ضربت شاة تانية ملهاش قرنين تيجي يوم القيامة اللي ملهاش قرنين يطلع لها قرنين تروح ضربة الشاة اللي كان ليها قرنين وبعد كده يقول جل وعلا كونوا ترابا في الوقت ده يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا تخيل يوم النبي عليه السلام ي- ي- يوقظ هذا الحس في قلوب الصحابه اتدرون من المفلس انتوا انتوا فاكرين مساله المظالم دي هتعدي كده وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اقسم بالله عز وجل دي مصيبه مصيبه كبيره ان انت تقعد تظلم في الناس عشان ربنا مديك القدره او المنصب او الجاه او المال او الصحه او او وتظلم الناس الضعفاء الفقراء المساكين الذين لا يجدون لهم ناصرا الا الله مصيبه مصيبه كبيره ولو ولو كنت مش فاهم الموضوع ده تخيل كده لما تظلم واحد ويقول لك بيني وبينك يوم القيامه هاخد حق كله حسنات بعض الناس بتسخر يقول له ابقى قابلني هيقابلك وهياخد حسناته ده ده ربنا قال كده ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين يوم النبي يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بحسنات ب- ب- ب- بصي- بصيام وصلاة وزكاة و- وحج يعني أعمال ما شاء الله لكن عنده مشاكل يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا أكل مال هذا سفك دم هذا آه، فعل كذا فعل كذا فيعطى هذا من حسناته حسناتك اللي انت عملتها خالصة لوجه الله متبعا فيها رسول الله هتتاخد منك قدام عينيك ودي مصيبة فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار عشان تيجي آخر عشان كده تيجي آخر نصيحة أختم بها درس النهاردة حديث البخاري يقوم النبي يقول لك يقول لك من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه بعد أسبوع ولا بعد شهر ولا بعد سنة ولا لما تفرج اليوم النهاردة أخويا وحبيبي قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار وإنما التعامل بالحسنات والسيئات ودي المصيبة يبقى أدي ثمرات الإيمان باليوم الآخر ثمان ثمرات ثمرات جميلة وعظيمة جدا تقوى عندك الوازع الديني أنا هطيع ربنا أنا هبعد عن معصية ربنا أنا هزهد في الدنيا وهأقبل على الآخرة أنا إن شاء الله عندي يقين بعظمة الله وجلال الله وعدل الله سبحانه وتعالى أنا لا يمكن أبدا أظلم حد أنا أنا أنا تلاقي نفسك دايما في تقدم دايما في اقبال على الله سبحانه وتعالى حال الوقت الجميل بيجري معانا بسرعه كان ان شاء الله لقائنا يوم الاثنين القادم ان شاء الله مع الطريق الى حسن الخاتمه ازاي ربنا يرزقنا بحسن الخاتمه وبكره ان شاء الله ميعادنا مع اول شبهه من برنامج شبهات او ابحث عن شبهه اللي هي شبهات حول الاسلام ونناقش هذه الشبهه ونرد على هؤلاء ردا علميا ان شاء الله غدا يعني الوقت جري بسرعه الوقت الجميل بيجري معاكم بسرعه اني داع فامن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن ويا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غفور يا رحيم يا تواب يا شكور يا ودود يا ودود يا ودود نسألك يا الله نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمامك دمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة حبيبك محمد في أعالي جنان القدس ومرافقة ومرافقة حبيبك محمد في أعالي جنان الخلد اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب قنا عذابك يوم تبعث عبادك أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اللهم إنا نسألك حبك حب من أحب وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك أغث إخواننا في غزة وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي لبنان وفي كل مكان يا رب يا رب إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واجعل الدائرة على الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة والآفات المهلكة ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا جميعا وارحمنا جميعا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا جميعا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله عبيدك سواك كثير عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك إن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم يا رب العالمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز ويا غفار بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك اللهم ثقل موازيننا يا أرحم الراحمين اللهم ثقل موازيننا يا أرحم الراحمين اللهم هون علينا سكرات الموت وهون علينا الوقوف بين يديك برحمتك يا أرحم الراحمين اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ارزقنا صحبة النبي في الجنة ارزقنا صحبة النبي في الجنة اللهم إنا لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة من أمثالنا إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا يا رب العالمين يا رب العالمين اجعل مأوانا في جنة الفردوس اجمعنا مع النبي محمد وأصحابه في الفردوس الأعلى اجمعنا مع النبي وصحبه في الفردوس الأعلى اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته